يا ابن الحبيب للفايز والقريب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا شفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بنفتح علبة الهدايا ونشوف الهدية اللي النبي قدمها لواحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تعالوا النهاردة نشوف الهدية بتاعت النهاردة نفتح علبة الهدايا ونشوف هدية النهاردة هدية النهاردة لواحد من الصحابة من أجل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أكيد حضراتكم عرفتوه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والحقيقة ما كانتش هدية واحدة دي كذا هدية لكن أول هدية كانت هدية كبيرة قوي هدية عجيبة جدا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح قال لعمر بن الخطاب لو كان نبي بعدي لكان عمر الله النبي بيقول ان مكانه عمر وقيمه عمر عظيمه جدا لدرجه ان لو كان طبعا مش هيحصل لان النبي هو خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم فبيقول لو كان في نبي بعدي لو كان يعني ما حصلش ولا هيحصل لو كان في نبي بعدي اكيد كان يبقى احق واحد بيه بالنبوه هو عمر ابن الخطاب وما كانتش دي الهديه الوحيده الهديه الثانيه ان النبي يبشره ان هو احد العشره المبشرين بالجنه والحديث رواه الترمذي بسند صحيح بل كان رقم اثنين لأن النبي قال كده أبو بكر في الجنة عمر في الجنة إلى آخر الحديث فكان رجل رقم اثنين في العشر المبشرين بالجنة هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين الهدية الثالثة إن النبي بشره بالقصر بتاعه في الجنة الله هو النبي بشره بقصره في الجنة إزاي النبي شاف القصر بتاعه في الجنة ازاي دوت الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنه فرأيت قصرا من ذهب فقلت لمن هذا قالوا لفتى أو لشاب من قريش قال النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أنه أنا لما قالوا لشاب من قريش قلت أكيد ده بتاعنا فلما قلت لهم من هو قالوا لعمر ابن الخطاب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قصر عمر ابن الخطاب في الجنة وأخبر عمر بن الخطاب بأنه شاف قصره في الجنة دي الهدية رقم ثلاثة الهدية رقم أربعة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح إن الله جعل الحق على قلب ولسان عمر أو أجر الحق على قلب ولسان عمر زي سيدنا عمر بن الخطاب كان عنده فراسة عجيبة جدا ولا يعني ولا أدل على ذلك من أنه يا جماعة أكثر من 19 موضع في كتاب المولى عز وجل عمر بن الخطاب يقول هذا الكلام فينزل كلامه قرآنا من السماء أو ينزل القرآن يؤيد رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعني في آيات عمر بن الخطاب قالها فنزلت كما هي كما قالها نزلت آية بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وفي آراء ذكرها عمر بن الخطاب فنزل القرآن مؤيدا لرأي عمر بن الخطاب حتى أنه من أدبه رضي الله عنه وارضاه كما في الحديث اللي رواه مسلم كان يقول وافقت ربي في ثلاث مواضع في القرآن والأصل أنه كما قال الحافظ ابن حجر الأصل أنه وافقني ربي لكن من باب يعني الحرص على التأدب مع الله سبحانه وتعالى ما قالش وافقني ربي وإنما قال وافقت ربي في ثلاث موضع مواضع من القرآن فإذا بالحافظ بن حجر يقول وليست ثلاثا فقط وإنما أكثر من 15 موضع وفي برواية أو في بعض آراء أهل العلم أنه أكثر من 19 موضع في القرآن ينزل القرآن موافقا لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الهدية رقم خمسة ودي كانت من أكبر الهدايا برضو إن النبي صلى الله عليه وسلم شرف سيدنا عمر بن الخطاب بأنه تزوج ابنته حفصة والحديث رواه البخاري ان بعد ما تأيمت حفصة ومات زوجها ومرت العدة بتاعتها جاء عمر بن الخطاب وعرض حفصة على أبي بكر الصديق فأبو بكر الصديق يعني سكت ولم يتكلم لا قال له آه ولا قال له لأ فعمر بن الخطاب راح عرض حفصة على عثمان بن عفان فقال عثمان بذكاء شديد جدا قال إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا أنا شايف كده مش عايز أتجوز النهاردة فعمر بن الخطاب بعد ذلك وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لحفصة وتزوج حفصة فكانت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين بعدها مباشرة أبو بكر الصديق راح مقابل عمر بن الخطاب شوف النقاء وشوف الصراحة العجيبة اللي كانت بين هؤلاء الناس فقال له يا عمر لعلك وجدت علي حينما عرضت علي حفصة فلم أرد عليك قال له طبعا وجدت عليك اتضايقت منك ازاي أعرض عليك بنتي ولا تقول لي اه ولا لا وما ردتش علي قال له يا عمر أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها النبي قال ان هو هيتجوزها فما احببت ان افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي لا تزوجتها يعني انا ما قدرتش اقول لك اه لاني سمعت ان النبي عايز يتجوزها وما قدرتش اقول لك لا لانك لو قلت لي قلت لك لا هتقول لي طب ليه اقول لك لان النبي هيتجوزها يبقى انا كده افشيت سر النبي صلى الله عليه واله وسلم ف زال ما في قلب عمر من ناحية أبي بكر فالشاهد إن كانت أعظم هدية إن النبي يشرف عمر بن الخطاب بإن يتجوز بنته حفصة رضي الله عنها وعن أبيها طيب دول خمس هدايا ماذا قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه علشان يفوز بالهدايا العظيمه دي وكل هديه فيهم ما شاء الله نتمنى يعني ربع هديه منهم واخد بالك كل هدية ما شاء الله حاجة لا تخطر على قلب بشر يبشره بأنه من العشر المبشرين بالجنة ويبشره أنه لو كان نبي بعده لكان عمر ويقول إن الله أجر الحق على قلب ولسان عمر ويبشره بقصره في الجنة ويتجوز بنته حفصة يعني هدايا يعني لا توازيها الدنيا بكل ما فيها عمر بن الخطاب قدم إيه عشان يستحق كل الهدايا الجميلة دي تعال نشوف رقم واحد يا جماعة إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان فتحاً كان فتح على المسلمين ولذلك كان إسلامه كان ببركة دعاء النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان النبي كما عند الترمذي بسند صحيح كان يدعو ويقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك يا رب أعز الإسلام بواحد من الاثنين دولت لأن الاثنين كانوا أقوياء قال بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام عمرو عمرو بن هشام اللي هو اللي هو أبو جهل فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم عمر بن الخطاب وكان فاروق الأمة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أول حاجة إسلام عمر كان فتحا لما ذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم وخبط على الباب بعد ما قرأ بعض آيات من سورة طه لما أخته ادته الورق اللي فيه سورة طه وقرأها وحس بحب الإسلام في قلبه وراح لدار الأرقم لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له في دار الأرقم وراح وخبط وكان قبلها بأربع أيام كان أسلم حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول ما عمر خبط على الباب على طول عرفوا إن دي إيدين عمر بن الخطاب فقال حمزة دعه لي يا رسول الله حتى أنا أفعل معه ما يشاء يعني اللي هو عايزه بقى عايزنا نقاتل اللي هو عايزه سيبه لي يا رسول الله قال بل دعه أنت يا حمزة فأول ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب ولقى عمر جذبه من ثوبه وأجلسه على الأرض وقال له بكل حب وشفقة ورحمة أما آن الأوان يا ابن الخطاب ما أنش الأوان بقى قال بل آن يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفس اللحظة عمر بن الخطاب يقول له يا رسول الله نريد أن نجهر بالإسلام وبلا إله إلا الله قال له لم يأن الأوان بعد يا عمر قال بل الآن يا رسول الله فقام عمر بن الخطاب وقف قدام صف من الرجال من الصحابة وحمزة بن عبد المطلب على رأس الصف الثاني والاثنين خارجين وراهم الصحابة وبجوارهم النبي صلى الله عليه وسلم والكل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والكفار مش قادرين يعملوا حاجة لأنه شايفين حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب اللي كانت الدنيا كلها بتترعب منهم هما الاثنين لاقينهم ماشيين أمام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اسمع لكلام عبد الله بن مسعود بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود إن إسلام عمر كان فتحا وإن هجرته كانت نصرا وإن إمارته كانت رحمة وما كنا نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه الله شوف الثلاث كلمات ديت إن إسلام عمر كان فتحا الله وإن هجرته كانت نصرا وإن إمارته كانت رحمة فترة الإمارة بتاعته كانت رحمة رضي الله عنه وأرضاه يبقى أول حاجة قدمها عمر بن الخطاب إن إسلامه نفسه كان نصر وكان فتح على المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى الحاجة الثانية انه لما هاجر من مكة إلى المدينة هاجر هجرة غريبة جدا غير الصحابة كل واحد من الصحابة لما حب يهاجر اختبأ واختفى لحد ما هاجر ووصل المدينة بالسلامة إلا عمر بن الخطاب هاجر هجرة أذل بها أنوف المشركين وقف عند الكعبة وقال شاهت الوجوه من أراد أن ييتم ولده وأن تثكله أمه وأن ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي فما جاءه رجل واحد بل هاجر معه ضعفاء المسلمين وهاجروا معه من مكة إلى المدينة تعالوا نكمل مع بعض هدايا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك ديب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم يا رب غنمنا يا رب الهدايا يوم القيامة يا رب العالمين ونشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعنا كلنا مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى يا رب اللهم آمين يا رب العالمين تعالوا نشوف عمر بن الخطاب اللي فاز بخمس هدايا قدم ايه عشان يفوز بالهدايا دي قلنا اول حاجه اسلامه كان نصر عظيم جدا وفن- ف- وكان فتح عظيم جدا على الاسلام والمسلمين الحاجه الثانيه ان هو هاجر هجره أذل بها أنوف المشركين وعرفهم عزة الإسلام والمسلمين الحاجة الثالثة أنه جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد والغزوات بفضل الله سبحانه وتعالى لم يتأخر عمر بن الخطاب أبدا عن أي غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بذل نفسه وماله ودمه وكل ما يستطيع من أجل خدمة هذا الدين العظيم ولذلك عمرك ما ما تشوف سيدنا عمر بن الخطاب ابدا تخلف عن اي غزوه ابدا بل كان في كل غزوه كان من اوائل الصفوف كان بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم رقم أربعة كان ليه دور كبير قوي وعظيم جدا في حفظ القرآن الكريم وفي جمع القرآن الكريم حضراتكم لو تتذكروا الحلقة بتاعت المرة اللي فاتت لما تكلمنا عن أبي بكر الصديق والهدايا بتاعته قلنا إن من ضمن المناقب بتاعت أبي بكر والبذل الذي بذله لخدمة هذا الدين العظيم إن هو جمع القرآن الكريم بس جمعه إزاي؟ بمشورة من عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب الذي قال له هذا الرأي قال له يا أمير المؤمنين قال له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع القرآن فقد مات عدد كثير من الحفاظ وإني لأخشى على القرآن خايف على القرآن لأحسن كل يوم حفظ القرآن يتقتلوا يتقتلوا ما نلاقيش حد بعد كده حافظ القرآن اجمع القرآن قال له أن يعني في الأول قال له أخشى أن أفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو خير والله يا أبا بكر قال فما زال عمر يشجعني حتى هممت بأن أجمع القرآن وجمعت القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى كل ده في ميزان حسنات عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق والشباب اللي جمعوا القرآن على رأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم يبقى دور عمر بن الخطاب في جمع القرآن الكريم رقم خمسة دوره في وقت الفتنة بين المهاجرين والأنصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حضراتكم عارفين ان بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات كان حصل خلاف ومشكله الانصار قالوا احنا الانصار اللي ضايفنا النبي صلى الله عليه وسلم وضايفنا المهاجرين نحن احق بان يكون الخليفه بتاع النبي مننا احنا والمهاجرين قالوا لا ده احنا اللي بذلنا حياتنا كلها وتركنا الديار والاموال وتركنا الدنيا كلها عشان نيجي عشان نبني هذه الدوله الاسلاميه في المدينه المنوره فإذا بعمر بن الخطاب يتقدم ويوئد هذه الفتنة ويقول أيكم يرضى لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أبا بكر ليصلي مكانه صلى الله عليه وسلم حينما كان النبي مريضا صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب فأيكم يرضى أن يتقدم على أبي بكر قالوا لا والله حاشا لله أن نتقدم على أبي بكر الصديق إنه الثاني اثنين أعز واحد وأحب واحد إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم لما عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقال عمر أيكم يرضى أن يتقدم على أبي قالوا حاشا لله أن نتقدم على أبي بكر الصديق فإذا بعمر الخطاب يت- يقدم يده ويقول أمدد يدك يا أبي بكر لنبايعك فبايع عمر الخطاب وكلهم بايعوه فوأد الفتنة التي كانت ستحدث بين المهاجرين والأنصار وكان السبب في ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إيه اللي قدمه تاني عمر بن الخطاب الفتوحات الإسلامية الله أكبر فتحت بلاد الشام كلها والجزيرة أرض الجزيرة ومصر والعراق كل ده فتح على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وحضراتكم فاكرين ما حدث في بلاد العراق وما حدث في بلاد الشام والفتوحات العظيمة لخالد بن وليد وأبو عبيدة بن الجراح والفتوحات العظيمة جدا لبلاد ال- ال- الفارس وبلاد الشام كل ده وأرض الجزيرة ومصر كل ده كان في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رقم سبعة نشر العدل بين الرعيه ده من الأشياء التي بذلها عمر بن الخطاب بعد وفاة أبي بكر الصديق لما بقى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الله الله على فترة عمر بن الخطاب عشر سنين وست شهور كلها عدل ورحمة لا تخطر على قلب بشر حينما تذكر العدل أول حاجة تخطر على بالك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عمر بن الخطاب دايما كده يضرب به المثل في العدل رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب اللي حكم عشر سنين وست شهور ملأ الدنيا عدلا ورحمة لحد ما إنه في عام المجاعة لما جاع الناس وقحطت ال- البلاد و جابوا له جمل ذبحوه ذبحوا ناقة وجابوا له أجمل ما في الجمل الكبد والسنام بتاع الجمل فقال لهم أكل المسلمين أكل من هذا قالوا لا دي حاجة خاصة بيك أنت يا أمير المؤمنين قال سبحان الله أآكل أنا خير ما فيها وأترك باقي هذا اللحم لل- للفقراء المسلمين والله لا آكل شيئا حتى يشبع المسلمون من مثل هذا وراح أمر أن كل الإيه الناقة توزع على فقراء المسلمين ثم أكل في تلك الليلة خبزا وزيتا الله فسمع صوت من بطنه فقال لها تقرقري أو لا تقرقري والله لا تشبعين حتى يشبع المسلمون الله عمرك شفت رحمة بالمنظر ده عمر بن الخطاب اللي كان بيقسم ليله ثلاث أقسام جزء منه ينامه والجزء الثاني يقوم يصلي قيام الليل لدرجة إن أحد الولاة بعت له رسول فلما راح له بيته ما لقاهوش ولما راح له المسجد فلقاه في المسجد والمسجد كان مظلم وكان الكلام ده في الثلث الأخير من الليل فسمع صوت رجل يصلي ويبكي فلما سلم من الصلاة قال من أنت؟ قال عمر بن الخطاب قال أمير المؤمنين يصلي في هذا المكان في ذلك الوقت قال أجل قال لماذا؟ قال لو نمت النهار كله ضاعت رعيتي ولو نمت الليل كله لضاعت نفسي الله والتلت الأخير كان يمشي بقى كده بين شوارع وحواري المدينة المنورة عشان يطمئن على أحوال الرعية وفي يوم من الأيام عمر بن الخطاب وكلكم عارفين القصة ديت عمر بن الخطاب ماشي ومعاه غلامه أسلم فلقى واحدة قاعدة ب- مكان بعيد كده ست كبيرة في السن ومولعة نار كده على قدر فيه مية وشوية حصى بيقول لها بتعملي ايه؟ قالت له اولادي يتامى مش لاقي ياكلهم فكل ما يقوموا ويصرخوا جعانين اوهمهم ان انا ب... ب- يعني بسوي الطعام على القدر دوت والقدر ما فيهوش الا ميه وشويه حصى والله بيننا وبين عمر ما تعرفش انها عمر الخطاب فقال لها وما يدري يا عمر قالت سبحان الله يتولى امرنا ثم ينسانا الله بيننا وبين عمر تأثر عمر بن الخطاب وبكى بكاء شديدا وراح بيت مال المسلمين وراح جايب شوال بقى دقيق وسكر وسمن و- وراح رايح شايل كل ده على ويقول لأسلم احمل علي قال أحمل عنك أم عليك قال احمل علي ثكلتك أمك أأنت تحمل عني أوزار يوم القيامة يا أسلم وحمل كل دوت على ظهره وهو أمير المؤمنين وراح عندها وحط كل ده جنبها وبدأ يحط الدقيق على السمن على السكر ويعملوا لهم أكلة كده يعني ياكلوها عشان يشبعوا وبدأت هي تقلب وهو ينفخ في النار وال- والدخان طالع من لحيته في مشهد عجيب جدا لأمير المؤمنين لحد ما سوت الأكل وحطت الأكل لأطفال وهو مشي وقف ورا شجرة أسلم بيقول له يا أمير المؤمنين الفجر بيدن لازم نلحق الصلاة قال له انتظر يا أسلم لحد ما الأطفال أكلوا وبدأوا يلعبوا مع بعض ويضحكوا راح ماشي قال ما شأنك يا أمير المؤمنين قال جئت وهم يبكون فأردت أن أمشي وهم يضحكون ثم قبل أن يمشي قال إذا أتيت إلى أمير المؤمنين غدا ستجدين عنده فراحت تاني يوم عشان تشوف أمير المؤمنين وهي ما تعرفش إن هو أمير المؤمنين فدخلت فوجدت الناس يقولون له يا أمير المؤمنين فاتخضت خافت قال لها عليك يا امرأة عالم ثم أمر لها براتب شهري من بيت مال المسلمين ده عمر بن الخطاب اللي كان بيجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول والله ما أدري ما بك وإني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة عمر بن الخطاب اللي كان بيقول والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر عمر بن الخطاب مثال عظيم جدا جدا في الرحمة والخير في يوم من الأيام لقى خيمة منصوبة في الصحراء قال ما شأنك يا رجل هو ما عرفش أنه أمير المؤمنين قال ما شأنك يا رجل قال دعني وشأني قال ما شأنك قال جئت من أجل أن أنال نوالا من أمير المؤمنين فزوجتي حامل وعلى وج... على يعني على وشك ال- ال- الوضع من... من... خلاص هتولد يعني خلاص ومش لاقي حتى أي حاجة إن أنا أأكلها ولا أشربها فإذا بعمر الخطاب يذهب إلى زوجته أم كلثوم قال هل لك إلى خير أم كلثوم قالت أجل قال ائتني بكل ما تحت يعني ما تحتاجين إليه في امرأة ستلد الآن جابت العده وجايز نفسها وراحت عشان تساعد هذه المراه في الولاده وراح جايب هو معاه بقى التمر والاكل والخبز و وراح للرجل ده وقاعد مع رجل بره بره الخيمه وام كلثوم زوجة سيدنا عمر اللي هي بنت علي بن ابي طالب قاعده جوه بتولد هذه المراه وبعد ما ولدت واذا بهذه المراه باذا بام كلثوم اللي هي زوجة عمر بن الخطاب بتقول له ابشر يا امير المؤمنين وبشر صاحبك بغلام فلقد ولدت امراته غلام فرجل كان قاعد بياكل بره مع عمر بن الخطاب واكلين بياكلوا مع بعض عيش وحاجات كده بسيطه فقال له امير المؤمنين اعتذر اليك قال لا عليك قال لا عليك فبعدين بدأ بقى يقول له يعني بعد ما تأكل وبعد ما تطمئن تعالى لي بقى بيت الإمارة عشان تاخد نصيبك من بيت مال المسلمين ده عمر بن الخطاب اللي بذل حياته كلها لخدمة الإسلام ولخدمة المسلمين كان صورا وحاجزا ومانعا بين السنة والبدعة لا يمكن بدعة أبدا تخش في دين الله سبحانه وتعالى وعمر بن الخطاب عايش لا يمكن أبدا أن يذل المسلمون وعمر بن الخطاب كان عايش كان صورا وكان حاجزا كان فاروقا فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل رضي الله عنه وارضاه عشان كده فاز بكل الهدايا ديت وقبل ما نختم عايز اقول لحضراتكم حط نفسك بقى وحط نفسك مكان سيدنا عمر بن الخطاب يا ترى لو عرضت عليكم الهدايا الجميلة اللي فاز بها عمر بن الخطاب كنتوا هتبذلوا البذل العظيم الذي بذله عمر بن الخطاب طب ما احنا نقدر النهارده نبذل لخدمه دين الله ولخدمه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمه المسلمين والفقراء واليتامى في كل اقطار الارض عشان زي ما قلت لحضراتكم نفوز يوم القيامه بهديتنا العظيمه نشرب شربه هنيئه مريئه من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت